ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلازلنا مع الطور الأول من أطوار ثلاثة لا ينفك المرء عنها ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله أن المرأة بين حالة نعمة وإزائها ينبغي أن يشكر وفي حالة بلاء وإزاؤه ينبغي أن يشكر وفي حالة ذنب وإزاؤه ينبغي أن يستغفر هذه أحوال ثلاثة قال ابن القيم رحمه الله أن المرأة لا ينفك عنها أي إنسان منا لا ينفك عن هذه الحالات الثلاث لذا كان ينبغي أن نرعيها اهتماما وهذا الدين أيها الإخوة علم يعني لما يقال مثلا أنت أشكر نعمة الله عز وجل اوعى تظن أن هو فقط مطلوب أن تقول الحمد لله الشكر لله فقط لا الموضوع بيدرس هو ده يبقى شيء ابتداء يقوله الإنسان لكن ينبغي أن تكون هناك دراسة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لازم أتعلمها يعني إيه لا إله إلا الله وما هو سبب ال ال ال ال ال النفي وما هو سبب الإثبات وما الذي أفدت أنا من النفي وبعده الإثبات إلا أنا استفدته وما سيعود بعد ذلك على قلبي هو ده النسق المتعب في مسألة طلب العلم واللي خلى أهل العلم بعد ما حصلوه حفظا نظروا إلى هذا المنحى فترى مثلا واحد زي الإمام هشام بن عمار كان يقول والله ما أعلم أني طلبت العلم لله عز وجل يوم يعلق الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة هشام بن عمار يقول والله ولا أنا الأصل مش إن هو ما طلبش ده طلب وحفظ وبقى إمام الدنيا إنما الموضوع هو موضوع إن الإنسان بيتعلم هذه القواعد ثم يأخذها على قلبه معاملة لله عز وجل المعاملة بقى فيما بعد وهو ده مناط رفعة الإنسان ودرجته في الدنيا ومن ثم في الآخرة ما وقر في قلبه هو ده مناط الحياة ما يتقدم أحد إلا بما وقر في قلبه ولا يتأخر إلا بما وقر في قلبه علشان كده كانت المشيئة في الاستقامة لمن شاء منكم أن يستقيم كانت مشيئة مشابهة بالضبط لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر هي مشيئة واحدة إذا استقام القلب كان هناك كان فيه الدافع للتقدم أو للتأخر فهي منزلة الشكر وهي منزلة ذكرها الهروي رحمه الله في منازله وفي الحقيقة هو منزل عول عليه السالكون كما سيأتي من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله حينما ذكر الإمام الهروي رحمه الله أن شكر الله عز وجل على النعمة, على النعمة هكذا محضا إنما هو من منزلة عبودية العوام ابن القيم قال له لا وكيف يقال أن هذا المقام الذي تصبو إليه الأنبياء غاية أملهم أن يكون شاكرا يبقى ده من منازل العوام فده منزلة عظيمة جدا في السي... بل هي منزلة جامعة لكل الدين منزلة الشكر هذه فكانت ينبغي أن تتعلم كيف إذا أنعم الله عز وجل على العبد شكر لا سيما أنك في نعمة سابقة وفي نعمة حاضرة وفي نعمة مستقبلة مش كده ولا لأ يعني وآتاكم من كل ما سألتموه وانت ما كنتش سألت حاجة فلما بأتكم من كل ما سألتموه يبقى أعطاك قبل أن تسأل ثم بعد ذلك سألت فربما أخطأت فلا يعطك فهي بمثابة من أعطاك مش كده ولا لأ أن تقول يا رب أنا عاوز حاجة ضارة فلما ما يوفقكش ليها يبقى كأنه أعطاك أيضا فأنت في حالة نعمة أيضا مسبوغ بنعمة الله عز وجل ثم أنت إلى أن تلقاه سبحانه وتعالى مسبوغ بنعمته بل وفي عرصات القيامة تقابله مقصرا فترى نفسك مصبوغا أيضا بنعمته يبقى أنت في حالة نعمة دائمة طب أشكر إزاي على النعمة دي لازم يكون في أصول وقواعد وعلوم ومن ثم أيها الإخوة ما نقدرش نتكلم أبدا عن الشكر إلا أن نتحدث عن الله الشكور سبحانه وتعالى ليه بقى لأن هناك قاعدة يجب أن تعلمها مسلمة تحفظها وتفهمها جيدا أن عملك إنما يبتدئك الله عز وجل به ده معنى اسم الله الأول أن الله عز من معاني يعني اسم الله الأول أن الله عز وجل يبتدئك بالشيء له الأولية في كل شيء ولما نأتي للافتقار هتلاقي الافتقار في عبودية الله عز وجل بالأولية وابن القيم هيذكر القاعدة دي وهيعول عليها ويذكر لها أمثلة فذكرك لله عز وجل محاط بين ذكرين ذكرك سبحانه فوفقك فلما وفقك ذكرته فلما ذكرته قبل منك الذكر وشكر لك يبقى في حاجة منك خالص ولا حاجة خالص كله منه يبقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ده ايه ده يعني شيء من ان يعني آه آه كان الله عز وجل بيرفع من روحك المعنويه يعني ان انت كنت بتعمل حاجه وبتاع انما في الحقيقه هو عمل منين؟ منه سبحانه وتعالى فمبدا الشكر ان اتعلم صفه الشكور لله عز وجل اسم الله الشكور لله عز وجل وكيف ان الله عز وجل يشكر لعباده لازم اعول على هذا ده مبدا ما يتعلم الانسان من شكر الله عز وجل ومعرفه اسماء الله عز وجل هي ما تحملك على السير إليه تفهمك السير إليه لذلك العالم الإنسان إذا تعمق في أسماء الله عز وجل عرضا على قلبه لا ينقطع أبدا وهو من أصبر الناس على الطريق من أصبر الناس بس يغرق ويعمق ويأخذ وقت وقت كده في التأمل في أسمائه سبحانه وتعالى فاسم الله عز وجل الشكور ايه هو اسم الله الشكور بقى سبحانه وتعالى شوف اسم الله الشكور ما هو الشكور هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل بل يضاعف الاجر بلا حسبان والذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع والذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا بياخد العمل منك اللي قد اللي هو ما, ما يسواش يقوم هو سبحانه وتعالى يكمنه بقى سبحانه وتعالى شكور ما شكور دي على صيغه ايه؟ فعول ايه فعول؟ مبالغه مش كده؟ مش صيغه فعول دي صيغه مبالغه؟ مبالغه فهي مبالغة في الشكر فيأخذ الله عز وجل منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق العبد بصدقة بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الله منه بيمينه ثم رباها له كما يربي أحدكم فلوه اللي هو ابن الفرس الصغير زي ما بتربي تربي لحد ما يبقى اللي قد كده ده بقى فرس قد كده اهو شفت الشكور سبحانه وتعالى تقوم انت دافع جنيه جنيه ايه ده ما ينفعش ولا ولا مليون طبعا ما ينفعوش مع النعمه التي اسبقك بها سبحانه وتعالى لكن بتروح واخي يتقبل هذا اذا تقبله منك حين اخرجته بصدق واخلاص تقبله منك يربيه لك يخلي ليه شكل تقوم تاتي يوم القيامه تتشرف بيه هو ما كانش كده الحقيقه ويدخره لك كما سيأتي يدخره لك أيضا حيث لا تعرف بل وأقول يفتعله لك أحيانا ما تبقاش أنت عملته أو عملته زي بقية الناس كما في حديث البطاقة ويأتي إن شاء الله عز وجل معنا شكور سبحانه وتعالى أمال كيف يهلك على الله هالك لما الأمر كده بقى أمال الواحد بيه... أمال في ناس بتخش النار إزاي شوف عشان تعرف مدى العقوق اللي احنا فيه انه ادنى العمل واقل العمل اذا تحلى باخلاص بلغت به شفت الراجل كان ماشي يوم القيامه فوزنت سيئاته حسناته فقيل خذوه الى النار وهو ماشي رايح على النار اخذ يتلفت فقال الله عز وجل ردوه وهو اعلم به قال هل ظلمك ملائكتي شيئا قال لا قال هل ظلمتك انا شيئا طيب قال لا قال فعلام التلفت قال ما كان ظني بك هكذا أنا صحيح عاصي صحيح بس كنت أعلم كرمك فكنت بقول إذا أقبلت عليه عفى عني فقال خذوه إلى الجنة شفت ازاي؟ أهو ده ما عملش حاجة أهو ده ما كانش وهو بقى لما يكون ظنك به أنه سيرحمك تقوم تبقى بطال ما تشتغلش ويعدل لك المقلوب تقوم تطلع أنت الحاجة غلط تقول له ما أقصدش يقبل منك ما اقصدش دي زي الحديث بتاع الرجل اللي ايه جمع اولاده حين مات حين حضرته الوفاة وقال يا ابنائي كيف كنت لكم قالوا كنت خير اب قال فاذا انا مت فخذوني واحرقوني واسحقوني وذروني في الرياح ليه قال لئن قدر علي ربي شوف خد بالك من غلطات الراجل ده لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين شوف خد بالك بقى من الغلطات بتاعته جمع عياله وقال لهم ايه احرقوني وده لا يجوز واسحقوني وده لا يجوز تاني لان ده عبث بالجثه مره ثانيه وذروني في الرياح وهذا حملهم وهذا عبث ثالث بالجثة ولا يجوز ثم حمل عياله على العقوق انه يعمل في ابوه كده دي وصية لا تنفذ مش الفقهاء بيقولوا كده لو ان الوالد قالت فنوني في البلد والبلد بعيدة وربما يتغير لا تنفذ وصيته وانا بريت ابويا برضه لما لم انفذ وصيته شفت الحاجات دي وبعدين تيجي الطمه الكبيره بقى الغلطه الشرعيه الغلطه العقديه انه بيقول ايه فلئن قدر ايه هو انت معتقد ان ربنا ما يقدرش عليك اما الراجل ده ما كفرش ازاي لما قال الكلمه دي مش دي كلمه كفر نعم هو في الحقيقه لما قال كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله قال من كتر خوفه جرى ذلك على عقله فبيقول كلام مش ما مش مدرك هو بيقول ايه ما خدش باله هو بيقول ايه فعشان كده عذر خدت بالك يوم يأتي إلى الله عز وجل فيصلح له المقلوب أنت عملت كام طمة المفروض تيجي على طول أول ما تيجي أول ما تيجي تلاقي على طول محجوز لك كرسيين وفوتيه في قعر جهنم صح ولا لا انت غلطان ده وده قانون سبحان الله سنة الله لكن أتى إلى الله عز وجل قال الله عز وجل للبحار اجمعي ما فيك وللجبال اجماع كل حتة طار فيها الموضوع ده وانت معتقد انت هتروح فأين تذهبون هتروح فين ولو الإنسان بس يغرق ويعمق في مسألة أن الله على كل شيء قدير ما كناش اتذلينا أبدا كنتش اتذل أبدا لأي حد لا قريب ولا بعيد ما أسألكش حاجة أبدا كل بيده شوف سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه بيقول رفعك يدك الى خدك انا قاعد كده ورحت عملت كده دلوقتي قلب قدر مكتوبه ان دلوقتي الساعه 6 بس انا ما اتاخرتش يعني هيجي الساعه دي بالظبط ويقعد هنا ويحط ايديه بالثانيه الفلانيه بالاقل من الثانيه بالحسابات التي لا ندركها هيحط ايده على خده في الحته دي مكتوب عشان كده لما بذكر مكتوب دي اذكر لما عمر المختار راح للمجرم غرطسياني قال له هموتك موته اخلي الدنيا كلها ت... قعد 20 سنة مدوخه وراه 20 سنة يقاتلوا في البر والبحر وبالمناسبة كان معاه 90 واحد بس 90 واحد بس قاتلوا الإمبراطورية الإيطالية التي لا تغيب عنها الشمس في الوقت ده 90 واحد فقط كان الرجل يسلم صاحبه النوبة ويسلمه الآية يقف خدمة يفضل يسمع قرآن يسمع تسميع يجي زميله يقول له خد السلاح اهو والشنجي ويقوم هو واقف يكمل وقفت لحد فين يديله السلاح ويديله النوبة ويديله الآية ففضلوا لحد كده ولما مات عمر المختار برضه فتحت ولا لا واجلهم مع ان ما كانتش ايطاليا بس على فكره ده كانت ايطاليا وكان من وراها فرنسا بس في ناس بقى ما يبينش ايده يعني يقول لك انا يعني احنا انا عايزين نسوي العمليه والله بس ما فما يبينش لكن دول كانوا كلهم ما تقدمت ايطاليا الا لما خدت الاراء دول قال له خش على البركه واحنا وراك مكتوب فلو اغرق المرء في هذا يعرف ان ايه لا يتحرك متحرك مهما كان حجمه ولا يسكن ساكن مهما كان انحداره الا مكتوب بقدر مضى خلاص مضى انتهينا فقام بين يدي الله عز وجل ساق سليم فقال له الله عز وجل ما حملك على ما فعلت هو سبحانه وتعالى بيسأله ليه شوف حتى أسئلة الله عز وجل في كتابه بر شفت ازاي حتى الأسئلة بر لما يأتي الله عز وجل بكل نبي فيسأله يوم القيامة ما فعلت أمتك ما فعلت لأمتك السؤال ده ايه انت تعتقد ان ده سؤال بتسال كمان يسال الانبياء يبقى ده موضع بتاخد من جانب العسر هو شاء فعلا شيء مخيف اذا كان بي بيسال الانبياء يبقى انا هيحصل معايا ايه؟ ما هتسال برضه اكيد طبعا يعني. انما الجانب الاخر ان تراه يسال نبي الله نوح ليرفع مقام نوح. لتشهد الامم برمتها ان نوحا بلغ امته وان امته كذبه. لما قالوا ما بلغناش. فيبرأ جنابه زي سيدنا عيسى بالظبط يسأل سيدنا عيسى بالظبط ليه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ليه لتبرئة جنابه عشان يسمع الخلائق جميعا أنه وهكذا حتى سؤاله سبحانه وتعالى يكون رفعة الأبر زي ما حياتي كده من من مما يستلزم اسم الله الغفور اسم الله البر أيضا ليه بقى هتشوف أنت ليه جاي ليه دلوقتي فأقامه قال ما حملك على ما فعلت بيسأله ليه سبحانه وتعالى عشان قول لي حاجة أغفر لك عشانها بس فقال حملاني خشيتي منك أنا اترعبت لما اطلعت على ذنوبي وقلت أنا مش هقدر أقابلك كده خشيتي منك فقال غفرت لك شكور ولا لا قل لا إله إلا الله سبحانه وتعالى شكور قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين يقول وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر أولى بصفة الشكر من كل شكور بل هو الشكور على الحقيقة في واحد يقف معاك يقول لك انا عمري ما انسى اللي يعمل فيا جميل ابدا صح مش بيحصل في ناس كده واحنا لما نمدح واحد نقول كده هذا الرجل ياسره الجميل لانه لانه هو راجل ابن اصول يعني ياسره الجميل فابن القيم بيقول لك شفت الشكر اللي في الدنيا لو قعدت بس تاملت مع اسم الله الشكور واثار اسم الله الشكور في الناس تعرف ان ما فيش حد شكور ابدا الا الله ما فيش حد يطيق كده ابدا انه يشكر هذا الشكر قال بل هو الشكور على الحقيقة فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه يبقى هو اللي مديلك وهو ال... فاكرين الحديث بتاع الراجل اللي كان بيطلع له رمانة عبد ربنا 40 سنة حديث قاله عبد الله بن مسعود موقوفا عليه فقال الله عز وجل أدخله الجنة برحمتي قال بل بعملي بقى لي 40 سنة وأنا شغال ما عملتش زي ما كانت بتعمل بنو إسرائيل كان بياكل كل يوم رمانة تطلع له من ال تطلع له على باب البيت كده تطلع له كده فقال الله عز وجل زنوا فرد عين من عينيه فوزنوه فطاشت حسناته ما جاتش شكر فردة عين فقال ادخلوه النار بعمله شغلك بقى روح خش النار بقى فقال بل برحمتك بل برحمتك ورجع وآبى وأناب فأفهمه سبحانه وتعالى قال من الذي لين لك مفاصلك وهذه المسألة ما أنت كنت ما هو الواحد ممكن يقوم يصلي يلاقي رجليه وجعاه يعني أنا آه وانا جاي في الطريق كده دلوقتي حسيت ان ايه الطريق زحمه شويه والناس واقفه احسن بتحس بشيء من الملل يعني فتذكرت موقف حصل معايا ان في مره كده كنت واقف حسيت رجلي شدت قوي فنزلت وخليت كان معايا حد قلت له سوق انت مش قادر اسوق فمن الممكن انك تضعف تلاقي نفسك ايه مش قادر مع ان انت ما- ما- مش قادر فكنت ممكن تيجي تقيم تقوم تس- تصحى عشان تصلي ما تقدرش مش كده ولا لا يضرب عليك النوم هو سيدنا بلال لما النبي عليه الصلاة والسلام صحي من النوم منزعج لما فاتته ال- صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس فأيقظتهم حرارة الشمس عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم وأيقظوا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخرج متغيظا على بلال وقال لم أقل لك أكل لنا الليل مش قلت لك اقعد خلي بالك فقال يا رسول الله ركبني من النوم مثل الذي ركبك أنا هو حد كبير على ده ده نوم بيدخل تلاقي الواحد خلاص انتهينا فكان ممكن يلقى عليك النوم ولا لا وفقك سبحانه وتعالى ثم لين لك مفاصلك لا تشتكي ولا ثم اطعمك والجعان ده يقول لك يبقى الجعان يحلم بسوء العيش مش كده ولا لا الجعان ده لا يعرف يصلي ولا يعرف يعمل لانه مخه مشغول عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء وكانت تقام الصلاه والامام يصلي وعبد الله بن عمر ياكل رضي الله عنهما ليه عشان تخش وانت ما عندكش الجوع ده كافر يفضل الواحد يفكر ويا ترى وعملوا ايه وحاجه طبعا وان من مؤنه فقه الرجل ان يقضي حاجياته قبل الصلاه سيدنا ابو الدرداء بيقول كده من فقهك انك تخلص كل اللي وراك قبل الصلاه لو في حاجه مهماك ت- تعمل ليه عشان ساعه ما تقف في الصلاه تبقى انا كنت احدثكم عن بعض مشايخنا كان ي- الاقيه واقف يخش في الصلاه ويطلع المنديل وعزك الله يبصق ويعمل ويشوف ويمسح عرقه ويظبط نفسه يفضل واقف شويه كده هو الشيخ ما تخش يا شيخنا زينا كده والله اكبر وخش ايه الموضوع ده كان يعمل كده لكن اذا قال الله اكبر ما رايته يتحرك حركه قط الا الحركه العفويه يعني الانسان ممكن وهو بيقرا مثلا تلاقي دماغه تهز سنه يعمل حاجه الحركه اللي هي الجبليه يعني انما لا يمكن تلاقي مثلا يقعد يهرش ولا يقعد ي... احنا ممكن نبص في الساعه طلع المحمول يبص فيه ويقفله وساعه ما تقول له لك ده حركه تخدم الصلاه يا شيخ فهذه الحركه تبقى جائزه عند الفقهاء وقد ذهب الى ذلك ويعمل لي بحث بقى في الموضوع فالمهم احنا رحنا فين يا شيخ وليد؟ اللهم صل على محمد واله وسلم تسليما كثيرا. فقال له من الذي ينبت لك الرمانه؟ او تاكلها تتقوت كل يوم. قال انت يا رب. طب من الذي لين لك مفاصلك؟ انت يا رب. من الذي جعل لك الهمه؟ ما هو ما هو انت ممكن تبقى سليم خالص وتقعد ما تقوم صح؟ لكن في همه كنا بنقول للاخوه كثيرا اوعى تفكر انك ادركت صلاه العشاء والقعده اللي انت قاعدها دي بفهلوتك او عشان السنه النهارده كنت عازم كده وقلت اروح فرحت لا ده بتوفيق الله عز وجل ولازم تعرف ان دي من الاسباب السته اللي تخلي العمل بتاعك في السماء في ست اسباب لاصلاح العمل فاكرين الاسباب دي كنا بنحفظها في مسجد الهدايه كل حصه كل درس ست اسباب لاصلاح العمل منها مطالعه المنه ان كل ما انا ماشي كده في الشارع اقول اللهم لك الحمد يا رب بصلي وفي غيري ما بصليش بص... ب- بدرك في جماعه وفي غيري ما ادركش في جماعه صاحي وغيري نايم منا من الله فضل من الله عز وجل ودليل ذلك انك صليت العشاء جوه المسجد وفي حد ممكن يبقى اقرب بيته اقرب من ال... الى المسجد منك وما صلاش ولا لا وقاعد في البيت واقوى منك وممكن يكون سبل ال... ال- ال- انه يركب ولا يمشي لا احسن منك ومع ذلك ما توفقش ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم اقعد خلاص يبقى منتهينا مش هيقوم فلما طالع العبد هذا المقام ما برضه انت تحس ان المقام ده كان في بني اسرائيل ضعيف موضوع الاسماء والصفات دي كان برضه النظر اليها في بني اسرائيل ضعيف عشان كده تلاقيهم كده يقول لك ان الله فقير ونحن اغنياء مش واخد باله الدنيا فيها ايه فكأنه لما طالع ذلك قنع فأناب فعفى الله عز وجل عنه وادخله الجنه يبقى يوفقك للعمل ويشكرك عليه فيغفر لك مفيش حاجه منك خالص يقول يقول ابن القيم رحمه الله فانه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله ان يشكره انتوا عارفين يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم قال اطت السماء وحق لها ان تقط هتسقط هتتكسر ليه ما فيها موضع اربع اصابع اربع صوابع الا وفيه ملك راكع قائم او راكع او ساجد ده راكع بقى من امتى من الساعه كام لكام ده ده راكع من ساعه ما اتخلق شغلته كده عمله في الدنيا كده يفضل راكع على طول يسبح الله عز وجل راكعا الى ان تقوم الساعه وده يسبح الله ساجدا الى ان تقوم الساعه وده يسبح الله قائما الى ان تقوم الساعه اول ما تقوم الساعه وينظر الى الله يقول له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا كان كان حقك مش كده كان اكثر من كده فيبقى ما فيش عمل يقضي الموضوع ده أنا لعل انا ذكرت لك الراجل اللي ريقه ما كانش بيجري حبوا يعملوا له ريق صناعي ب 4000 جنيه في اليوم انت بتصور انت دفعت كام بقى عشان الموضوع ده ده الريق امال بقى لما اتكلمنا على الاجهزه الكبيره فمش لا يمكن وبعدين ده انا عايز اقول لك على حاجه لو انك توفقت لشكر نعمه من نعم الله عز وجل فلا زلت مديونا ليه عارف ليه لان الله عز وجل هو الذي ذكرك بشكره صح ولا لا ولا من عندك برضه عشان كده سيدنا داود قال اي رب كيف اشكرك ولك علي من جملة الفكر ما احنا بنقول عشان كده يا اخوانا محتاجين ان احنا نعمل عبودية الدماغ الفكر انك تتفكر دي صفة المؤمنون المؤمنين ان يتفكروا فسيدنا داود كانه كده بص لشعره وهو مثلا بيسرح مره ولا حاجه الروايه ما بتقولش كده يعني الروايه بتقول بس كانه ايه نظر لشعره فلقاه كده يجي معاك وسهل وسلس فنظر الى الله عز وجل في نعمه على كل شعره من منحيين مش نعمة واحدة في الشعراية نعمتين قال أي رب كيف أشكرك يرحمك الله ولك علي في كل شعرة من بدني نعمتان أن لينت أصلها وطمست رأسها يعني شو انت مثلا لما تنظر للشعرة كده تلاقي أصلها جوه هنا اهي لينة عارف دي لو كانت زي الدبوس ولا زي الخشبة ولا حاجة جامدة كده كنت لما تسرح يوجع لك جلدك يوجع اصول الجي جي اللحم من جوه مش كده ولا لا يوجع اصول اللحم من جوه الراجل لما بيبقى حاطط كانولا نسال الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين بيبقى حاطط مثلا كده ويجي حد هو بيبقوا ركبوها له خلاص اللي هي الابره اللي فيها اللي بيحطوا منها الكلوكوز والكلام ده يجي بقى يحط له المحلول ولا حقنه ولا كده يهزها بس يحصل له ايه يبقى عشان كده يقول لك الابر بقى اللي هي بتاعت العنايه المركزه وكده نسال الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين تلاقي ابره عاملينها حاجه لينه عشان لو اتحركت ما تؤلمش انما الصلبه دي تتحرك توجع الجلد وتتصور بقى بيبقى الشعر كله كده انا عشان اسرحه في المره هفضل هقعد اعيط جنبه وانا بسرحه مش كده ولا لا من الالم الذي ساشعر به ثم طمس راسها تلاقي راس الشعرايه ما يشوككش وده لو كان برضه زي الدبابيس ولا زي الابر وزي كده قائم على حيله كده كنت كل ما تقرب له تساوي دقنك تيجي ايدك جايبه دم مش كده ولا لا فقال يا داود اما اذ عرفت فقد شكرتني شوف يقبل ايه بقى بس اعرف ما تبقاش ماشي وتفكر انه من عندك اللي هو الافتقار اللي بنتكلم عليه ويشكر الحسنه بعشر امثالها إلى أضعاف مضاعفة وبالمناسبة السيئة بتتضاعف ولا لا؟ لا تصور اه سيئة واحدة الحسنة بعشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله والسيئة بواحدة بس أو أغفرها ها صحيح أو أغفرها تصور شوف شكور بر ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى وإن شكرني وإن ذكرني في ملأ ده خد بالك بقى ايه فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ايه ده تصور بقى لما يذكرك الله وإن ذكرني في ملأ يعني احنا قاعدين اهو دلوقتي بن... نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجمع إلا وقد غفر لنا دق الذنوب وجليلها شوف بقى لما تقعد أجيب نذكر ربنا سبحانه وتعالى تجد أن الله عز وجل يذكرنا في ملأ الملائكة احنا قاعدين ضعاف وبيكلمك عن ناس لا يعصون الله ما أمرهم ب... في ملأ خير منهم وده كان دليل بعض أهل العلم أن قالوا أن البشر حاشا الأنبياء اقل درجه من الملائكه عشان قال ايه خير منهم مش كده ولا لا طبعا الموضوع فيه نقاش يعني ده من جمله شكره سبحانه وتعالى ويلقي له الشكر بين عباده تلاقي الناس بتحبك رتبه من السماء تلاقي الناس بتودك تلاقي الناس تذكر اياديك عليهم رتبه من السماء مش كده ولا لا من شكر الله عز وجل فإذا ترك له شيئا العبد يعني أعطاه أفضل منه بيقول ويشكره بفعله ربنا بيشكر بفعلك يعني فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وفي زيادة فيها ضعف في الدنيا والآخرة وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة وهو الذي وفقه للترك والبذل يعني كل منه وشكره على هذا وذاك ولما ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم وفي الآخرة رضي الله عنهم ورضوا عنه مش كده ولا لا؟ وفي الدنيا فتحت الدنيا برمتها لحد ما وصل الفتح الإسلامي لحد فرنسا صح؟ جبل نهر اللوار وقف عليه الصحابة وقف عليه المسلمون وصل لحد الهند وصل لحد ملكنا الدنيا هاشم الرفاعي رحمه الله بيقول ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا ملكنا الدنيا برمتها امبراطوريه عشان كده اللي كلمك النهارده بقول لك ايه بس برضه موضوع الدين اصل هو بس هو ده سبب رجوع الامم ل... طب بس انت ترجع لورا ده كانت المركب لما تيجي تعدي من كده من جوار في دوله محمد الفاتح تركيا وهي معديه كده وهي معديه لو ما عليهاش الختم بتاعه لما انت لما عديت عديت علينا الاول قلنا لك عدي اتفضل لو ما علاش الختم بتاعه يقلبها له في الميه اهو ده ورا ده اللي انت بتقول عايزين ترجعونا ورا اهو ده ورا وكانوا يمرون كانت تمر السفن سفن الصليبيين وال تمر على ديار المسلمين يمر تمر سفن المسلمين على ديار الروم وكده فلا يضربوا النواقيس ليه يقول لك بقى بدل ما نضرب له نواقيس نخليهم تروح يقول لك انت بتغزني ولا ايه تروح حفله معايا يفتح البلد من سطوة هؤلاء مرة راح الخلافة العثمانية اللي هو بيقول لك انت عايزين ترجع خلافة الراجل المريض تاني لا ده هي بقت في الاخر كده لكن هي كانت طول عمرها ايه خلافة الرجل الفتي وراح اتخانقوا كده دولتين كافرتين مع بعض وبعدين قال لك حد يفض العمليه لحسن خلاص الدم بقى للركب راحوا رايحين لل للخليفه العثماني وهؤلاء كانوا قد وقعوا قبل ذلك في المسلمين واحنا وبتاع و... فلما دخلوا اليه ذكر لهم هذه راح موقف رسولهم ثلاث ايام على الباب ما قبلوش وفي اليوم الرابع أرسل إليه من قبله من يقول إن السلطان يخبرك أنه لا يضره أن يتشاجر كلبان خارج مملكته أو ده ورا ولا لا المهم فلما ترك الصحابة ديارهم أعاضهم أن فتح لهم الدنيا برمتها فهو الشكور ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم عنها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث سيدنا جعفر كان اسمه جعفر إيه الطيار ليه جعفر الطيار لما كان في في غزوة مؤتة الأمراء الثلاثة أخذ الراية بيمينه فقطعوا يمينه فأخذها بشماله فقطعوا شماله فأخذها بعضديه فأخذوا يضربونه حتى قيل شقوه نصفين هو ماسك في الراية لأن هو الراية دي لو وقعت الناس مش تعرف السكة إيه في الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أعاضه بجناحين يطير بهما في الجنة أن- أينما شاء فسمي جعفر الطيار واخد بالك وكان ده معلوم بي- بين ال- الصحابة يسمون وأبنائه يقولوا له يا- يا ابن الطيار وكده فأعاضه بهما سبحانه وتعالى شكور يعني عايز يقول لك ابن القيم مش هتعمل حاجة إلا لما تثاب عليها اوعى تفكر ان في شيء عند الله عز وجل لا يذكر ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته سبحانه وبحمده وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار لما الأنبياء أهينوا في سبيله فبقوا إيه؟ بقوا أعلى الناس ذكرا وكعبا يشكرهم الله عز وجل في سماواته ويشكرهم ويشكرهم أهل الأرض قال ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا فيخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله ما يعمله من إحسان حتى عدو الذي عاش كافرا ومات كافرا ومبارزا له اه بس كان بيتصدق على حد بيدي لحد حاجه بيعين حد بحاجه بيعمل عمل بر بيعمل طب ده ايه؟ هذا الشيء لا يصلح معه مع الكفر مش كده ولا لا؟ لما قيل للنبي عليه الصلاه والسلام ان آه ان المطعم بن عدي كان يعمل عتاقه وصدقه كثيره فهل ينفعه ذلك؟ قال لا قيل لما؟ قال لأنه لم يتكئ يوما فيقول ربي الله لو آمن يوم لو مرة واحدة بس قالها كان عدى إنها ما حصلش طب ده يا ربنا سبحانه وتعالى بيجزيه بإيه بقى؟ يجي عند موته فيخفف عنه في شيء يجي له في ال- في الدنيا يرزقه برزق حتى هؤلاء يشكر لهم بيشكر لهم مع انهم ايه؟ مع انهم ي- والكفر بالله سب لله عز وجل مش كده؟ ومع ذلك يشكرهم سبحانه وتعالى. ومن شكره وكذلك لما بقى حصل موضوع سيدنا لما حصل آه، كنت هقول سيدنا ابو طالب لما حصل موضوع ابو طالب عارف عم النبي عليه الصلاه والسلام كفله فاحسن كفا كفالته ودفع عنه احسن الدفع ابو طالب كان شاعرا مسقعا فكان يقول الشعر في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان أيضا له جاه عند ال- قريش فكان يدفع عنه طول ما هو واقف ما حدش يقدر عشان كده لما زر بعض السفهاء ترابا على رأس النبي عليه الصلاة والسلام فبكت فاطمة رضي الله عنها فقال لا تبكي يا بني ف- فوالله ما تجرأ هؤلاء إلا بعد موت أبي طالب بعد ما س- ما أبو طالب مات كويس كده فجاءه عمه العباس وقال ما فعلت لعمك فإنه كان يحوطك من خلفك ايه اللي انت نفعته بيه قال هو في ضحضاح من النار يبلغ الى كعبه يغلي منه دماغه ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار يبقى شكر الله عز وجل وهو ده باذن من الله عز وجل ولا لا فشكر الله عز وجل له ذلك ان هو دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وفعل فايه ف- فخفف عنه هو مفكر ان هو اكثر اهل النار عذابا هو مش اكثر هو اخف اهل ال- الشرك والكفر عذاب اخف حاجه نسال الله عز وجل ان ينجينا واياكم من النار فلا نسمع لها حسا ولا نراها ومن شكره انه غفر للمراه البغي انا انا بقول لك الامثله دي ليه عشان ننشط دماغنا في حكايه شكر الله ان ربنا شكور كيف شكر لنا سبحانه وتعالى فانا بقى ابادر فمن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل الثرى وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين ال- المرأة البغية مع تعرف مرأة بغية يعني ايه؟ يعني امرأة آه، ع- زانية ومتمرسة ذلك عشان كده بقى بالمناسبة في فرق بين البغاء والزنا هو نوع واحد بس شقشقة الكلام المهم ف آه، المرأة دي بغي ومع ذلك رأت كلبا يأكل الثرى من العطش عطشان راحت مشرباه فشكر الله لها فغفر لها طبعا في مقومات أخرى لكن مع ذلك غ- شكر لها سبحانه وتعالى مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غير سعد لما سيدنا سعد قال التمس اربع شهداء وانا رايت رجلا مع امراتي قبل ما ينزل حد ال- الملاعنه فقال لا والله يا رسول الله لو رايته لضربته بحد السيف غير مصفح هضربه موته فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد والله لا انا اغير من سعد لكن مع ذلك مش هقول الا حكم ربنا عايز اقول لهم كده يعني لن اقول الا حكم الله عز وجل والله اغير مني لذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن لا تبص من اول النظره لحد الفاحشه وفي الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يغار ان يزني ان يزني عبده او تزني امته مش كده ولا لا ومع ذلك تيجي البغية دي فيشكر الله عز وجل لها فيغفر لها راجل ماشي في الشارع لقى غسل شوك قال ده هيخلي الناس تمشي تت- تتجرح ولا تتعمل اما اشيله احطه على جنب فشكر الله له فغفر له غسل شوك ده انا اقول لك بقى حاجه الطف من كده قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك ده حاجه عجيبه انك تبتسم في و... أن... ان تلقى اخاك بوجه طليق يعني ما تقابلوش بوجه معبس مكشر بس انك تبقى يعني ما- منفرج الاساليب كده صدقه الله والصدقه دي لو وقعت في الصدقه المتقبله يبقى انت خفزت القنطره خلاص نجوت دي صدقه تصور عشان بس ابتسم لا ده انا اقول لك شيء اكثر من هذا وابن القيم كان بيشير بامثله انت لو تتبعت هتلاقي بقى كوز ميه فيه المغفره شكور تخش تتوضى بكوز ميه صح شويه ميه تتوضى بشويه الميه فينزل كل ذنب قد اقترفته جوارحك مع قطر الماء الله. وتطلع ابيض تبقى الصلاه بالنسبه لك نافله من العمل مش نافله في الحكم يعني نافله من خلاص انت اتغفر لك يعني فتبقى نافله ايه تبقى حاجه زياده بقى رفعه لدرجات تصور شويه ميه شكور سبحانه وتعالى يقول فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه بيقول للإنسان أنت بتشكرني تشكرني ليه لما أديك حاجة مش كده أما الله عز وجل يشكرك لما تنفع نفسك يعني أنت بتصلي لروحك ولا بتصلي تزود في ملك الله شيء ده لنفسك ومع ذلك يثيبك عليه سبحانه وتعالى يقول وتأمل قوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم من الآيات اللي هي فيها رجاء عظيم جدا في القرآن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وعملتم بس بس بس اشكر أنت افهم اسمي الشكور واشكرني اعرف نعمي عليك تعلم الشكر وأنا أغفر لك قال ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر عارف حديث ال- حديث الشفاعة أول ما يدخل المؤمنين الجنة وبتاع فيأتي المؤمنين يكلمون الله عز وجل في إخوانهم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول لهم الله عز وجل اذهبوا إلى النار فأخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان اللي هو ده بس كده يخرجه آه يخرج ده في ناس بتخرج من النار مكتوب على أبيهم عتقاء الله من النار صح الناس اللي اتعتقوا من النار يقوم يمشوا يتأذوا من الحكاية دي ماشيين في وسط الناس يا رب كلهم كده مع انه ده خرج ده ما عملش حاجة ده كل الموضوع ان هو لا زال على باب الإيمان بس على باب هو مسلم بس لكن هو خربها في الدنيا فيعذب ما شاء الله عز وجل له أن يعذب ثم يخرجه الله عز وجل بلا شيء قدمه فيخرجون من النار قد امتحشوا يخرج نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل شوف ال- يخرج منها خلاص رماد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قيل ما الكلح قال إذا وقفوا على شفير جهنم لفحتهم لفحة عارف لفحتهم يعني طلعت النار اديت له ألم كده مش مش هي يعني طلعت حرقته دي عملت كده بس عدت عليه بس كده ونزلت تاني مكانها قال فقلصت الشفتان حتى شاطت إلى منتصف الرأس فضلت الشفة دي تلف تلف كده شاطت اتحرقت لحد ما وصلت لمنتصف رأسه وتقلصت الشفة الأخرى فشاطت إلى سرته وفي رواية لعبد الله بن عباس إذا لفحتهم ألقت جلودهم على الأر... على الأرض فصاروا عظاما صور الخبطة دي تبص تجرد من لحمه كله بقى هيكل واقف كده أمال ده نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم فيخرج منها خلاص ولا حاجة صفر ولا حاجة فيجعلهم الشكور سبحانه في نهر الحياة ونهر الحياة ده ايه هو اسمه نهر الحياة طب ده انشأه الله ليه عشان العالم اللي هيطلعه من النار تصور ودول عقوه وخالفوه انما شكور سبحانه بر تعرفين يا اخوانا معنى اسم البر ايه إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ليه ليه جه دعاء المو... الم... ال... لما ربنا بيذكر دعاء المؤمنين في موضع في القرآن القاسمي بيقول عشان يعلمنا الدعاء يعلمنا نقول إيه المناسب يعني طب إيه المناسب هنا إن يقال اسم الله البر قال لك أصل اسم الله البر هو الذي يفعل ما تحب هو الذي يفعل لك ما تحب وإن كان على خلاف رأ- أمره فتراه يستر العاصي ده ان شاء الله ناتي اليه لما نذكر نعمه بقى سبحانه وتعالى عشان انت تشكر فتراه يستر العاصي على ما يحب من معصيه لا يحبها الله لكن يطلب من الله الستر فيبره ويستره وكمان يعيش بين الناس مستور متصور انت ده كمان يعني ما يفضحوش الا لما ياتي يوم القيامه بقى الكل بيسمع والكل شايف الا من تاب وامن يلقي عليه كنفه فتلاقي العبد واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وهو يف- يفتح الكتاب تلاقي وشه اسود ويفضل يبكي ويضطرب وانت واقف بره مش عارف ايه اللي بيحصل لما اب الى الله عز وجل ستراه الله فما يفضحوش سترتها عليك في الدنيا وانا استرها لك اليوم ادخل الجنه انما ال- ال- الطبيعي في يوم القيامه انه ايه يوم فضايح فيظهر في وقتها إنما دون ذلك لا فجاء ف- ف- فذلك من بره سبحانه وتعالى فبيقول ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار يجيب نهر الحياة خلقه عشان يحييهم فيه سبحانه وتعالى يأتي بهم وهم بقوا صفر كده من النار يقوم حاططهم يجعلهم فيه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل الحديث بيقول كده شفت ال- الجدول الماء يبقى ماشي كده وتلاقي ال- ال- البتاع الزهرة طالعة كده من جنبه اهو ده بينزل كده يسقط في المية بص ايه طالع من الجنب بني آدم بقى بلحمه وحاجة جميلة كده زي الفل أول ما يخرج يدخل الجنة بس هم درجات عند الله ما تبقى زيك زي اللي دخل الاول يقوم مختوم على رقبته في لحمه و- وجلده عتقاء الرحمن من النار يدخل يقعد في الجنه شويه ولا زال منبهرا وبعدين يقعد عايز ينافس بقى ما هو ما هو ما هو نا- ما هو نساي في الدنيا وفي الاخره كمان صح ولا لا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعلم اخر رجل يخرج من النار يخرجه الله عز وجل من النار فيجعله على شفيرها فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها هو مش فيها بس يقول له يا رب ريحتها نتنا مش قادر استحمل والدخان اللي طالع منها ملهلبني مع انه ما- مش فيها ده هي الدخان بس فيقول له الله عز وجل او تسال غير ذلك فيقول لا وعزتك شوف لما اما اجي اخش على حد من الولاد ولا حاجه يعمل حاجه ويبقى يقول ما عملتش والمصحف اهو ده يفضل لحد يوم القيامه كده هتطلب حاجه غير دي هو ده انا هو ده مطلبي لا وعزتك فيصرف الله وجهه عن النار فتنبت له شجره والشجره لما تنبت شجره بقى في الاخره فاذا شافها تروح على طول آه، فيقول أي رب قربني من هذه الشجرة فيقول ويحك يا ابن آدم ما أغدرك ألست قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير هذا مش قلت بس وشي يتحول بس فقال لا أكونن أشقى خلقك يا رب ما بقى- يعني أنا هبقى كل الناس دي ما داخلة وأنا بس اللي أصل الراجل ده اتعلم لما دخل النار وشافهم بيتضرعوا عرف يتضرع ازاي فلو احنا اتعلمنا ده في الدنيا ما تروحش النار خالص ان شاء الله نحتسبه على الله عز وجل ده انك تقول لربنا كده يا رب لا اكونن اشقى خلقك يا رب تبت على ناس كتير وصاروا عندنا ناس بنقرا عنهم في التاريخ وفي السير وفي حياتنا تابوا اليك وقبلت توبتهم فاقبل توبتي لا اكونن اشقى خلقك شفت اخوات يوسف قالوا ايه الذكاء قالوا يا ايها العزيز مش سيبه لنا والله اصل احنا جايين مع بعض ولازم نرجع مع ما فيش الكلام ده قال ادخل له من مدخل يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبير انا شايفك عندك احسان فلما اجيب لك الشيبه هتقدره عشان كده كان مالك بن دينار يتضرع الى الله بشيبه يفضل ي- ي- يحسس على دقنه كده في السحر ويقول ان الملوك اذا شابت عبيدهم عتقوهم عتق ابرار شبت فاعتقني يتوسل إليه سبحانه وتعالى بشي- بشيبته فيقول له لا أكون أنا أشقى خلق فيقربه شوية أول ما يقرب شوية يبص يلاقي الجنة بقى باب الجنة بقى المصراعين بتاعت الجنة والناس فيها أول ما يشوف يقول له أدخلني الجنة فيقول له الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أخدرك أليس قد أعطيت العودة فيقول لا أكونن أشقى خلقك فيقول ادخل الجنة ولك إيه سبعين ألف ضعفها حديث البطاقة ما كانش على البال ولا على الخاطر صح؟ الراجل جه لقى كفة سيئاته خلاص رحت في ابو نكله ده دي النار دي بقى يتقال عليها ابو نكله ده ده ابو بلاش خالص لا يجد فيها شيئا فيخرج الله عز وجل له بطاقة بطاقة وينفع ان احنا نعمل كده؟ عشان الاخوه بيقعدوا يبعتوا في اسئله ويتصلوا بالتليفون ويبعتوا رسائل احترموا نفسكم اصل هي البطاقه دي كلمه معلومه عند العرب بشيء فعشان كده ايه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاخره قال ايه قال آه، قال وع- الصراط ضحض مذله عليه كلاليب وحسك مثل شوك السعدان فشبه ايه قال هل رايتم شوك الشوك السعدان عارفين الحته اللي فيها شوك دي قال له اه قال لهم هو دي موجوده زيه كده فممكن اقول كده ولا لا ممكن فاخرج بطاقه البطاقه دي بقى انتوا عارفين يا اخوانا ال- انتوا عارفين السماء والارض السماء والارض لو الم- لو حطيتهم في كفه الميزان تبلعهم كفه ميزان سيئات انا وانت اللي بنعملها دي تبلعهم كفه الميزان السماء والارض فعبالك بقى لما تبقى بطاقه بس كده فالعبد يقول يا رب وما تفعل هذه البطاقه فيقول انه لا يظلم عندنا اليوم احد ليك حاجه تاخدها الله. طب هو تعريف الظلم اخذ الشيء الذي لا يحق لك صح ولا لا هو ظلم كده انك تاخد حاجه مش ملكك وهو الله عز وجل اذا اخذ شيئا من جنبات الدنيا مش ملكه انما سبحانه وتعالى شكور بقى فبيعاملك كده ان يعني بيديك زي ما قلنا روحك المعنويه فيضعها الله عز وجل في ميزان حسناتي فترجح كفه حسناتي ليه مكتوب فيها لا اله الا الله طب ما الدنيا كلها بتقول لا اله الا الله ما انا عايز انجيك يا ظالم لنفسك انا عايز اعديك وانت اصل انت مش ما هو دي جهنم وانا الذي خلقتها واعلم قدرها شكور سبحانه وتعالى يقول ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام مؤمن آل فرعون الذكر في القرآن ويعلو من قدره لدرجة إن إن الصحابة يفهموا إن قدره عالي جدا فواحد يقول لسيدنا علي مؤمن آل فرعون خير أو أبو بكر الصديق من كتر ما هو شاف أنت عارفين مؤمن آل فرعون ده اللي هو في سورة إيه؟ في سورة غافر مش كده؟ عشان كده سورة غافر اسمها سورة المؤمن فيقول هو ده افضل ولا اه فكرتني والله بالله عمي عبد الله بيعمل لي كده يعني خمس فكرنا بالتلفزيون الله يرحمه كان يفضل برضه يخش يقول لك يا عم عايز اقول كلمه ويقول لك في السماعه خلاص بقى خلاص انتهينا واللي جاي اللي ورانا لسه ما جاش فاحنا كنا فين بقى يا شيخ وليد؟ ها سيدنا ابو بكر يقول له مؤمن ال فرعون افضل لا طبعا هو مؤمن ال فرعون سيدنا علي اجاب قال له ايه قال له والله لمؤمن لا لا لساعة من ابي بكر خير من ملء الارض من مؤمن ال فرعون موقف لقطة بس من حياة أبو بكر أنا هقول لك عليها وحكى له حكاية إيه؟ حراسته للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، لكن تصور إن إن الله عز وجل يرفع قدره يذكره في الكتاب الخاتم. القرآن خاتم الكتب الذي صادر الكتب لا ينفع كتاب بدونه ولا ينفع دين بدونه خلاص القرآن جه خلاص انتهينا مش كده ومع ذلك يذكر فيه مؤمن آل فرعون شكور شكور سبحانه وتعالى وكما قال ابن عباس رحمه الله لولا ما ترى من ستر الله عز وجل علينا لما أطاق أحد أن ينظر في وجه أحد عارف لو لو لو السرائر بليت قدام بعض كده واللي واللي جواه نيه طلعت واللي جواه حاجه اتقالت واللي كده ده ما كانش حد ما, لا ما كانش حد بص في وش حد مما يرى من قدره لكن سبحانه وبحمده يبرنا فيشكرنا فيسترنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته اليه فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته الا هالك فانه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقه كان احب خلقه اليه من اتصف بصفه الشكر كما ان ابغض خلقه اليه من عطلها واتصف بضدها فيبقى دول الكلمتين بتوع ابن القيم اللي هيدخلوك فين في معرفه نعمه الله عز وجل عليك في الشكر نذكره ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بعض بعض الإخوة بيقول في حد من الإخوة اشتكى من أنه بيعاني من فتنة النساء و... ويجاهد نفسه في ذلك لكن لا يستطيع فحد من الإخوة بيقول له آه، حاجة هو عملها وجربها يعني بيقول له أن أنا صاحبت صحبة طيبة ووضعت هدف أمام عيني أني أنا مش هنظر للنساء تاني فأعانني الله عز وجل بعد التوفيق و... وسؤال الله عز وجل أعانني وده شيء طبعا قيم جدا وجيد وجزاكم الله خيرا انه آه ان اصحابك كانت العرب زمان بتقول ايه الصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي عشان كده بيقول لك بعض السلف قال قل لمن صاحبك اخبرك من انت ما ما ممكن ما تعرفش عليك انت الاول بس عرفنا على صاحبك اول ما اعرف صاحبك اعرفك إذا كان راجل جيد ومصلي وملتزم خلاص يبقى ده إذا كان دون ذلك يبقى إيه؟ عشان كده كان السلف يقولوا اللي بيطعن في الصحابة عايز يطعن في النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ليه؟ يقول كما قال أبو زرعة يقول يريد أن يقول رجل سوء له أصحاب سوء ما هو لو كان ليه؟ عشان كده الله عز وجل اصطفى الصحابة ليه؟ لأنه اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا برضو عايزين نقول ان الاخوه الان ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني العمليه معاهم يعني كنت موجود زمان بتتفسح وبتروح وبتيجي وبت ده هتلاقيه الان مع في ده ده احنا بنلمهم بالعافيه بيروحوا وبيجوا يتفسحوا برضه وبتاع و- و- و- والدنيا زي الفل كل ما في الامر ان هو بيحشيش ربنا بس يعني ساعه ما هيروح هنروح حمام سباحه مثلا نروح نروح حمام سباحه متفقين معاه بيروحوا ساعتين الصبح مثلا زي بعض الاخوه بيعملوا كده يروحوا لحد من اصحابهم عنده مكان في حمام سباحه في بيته ولا في فيلته ولا يروحوا ي- بحيث ان هم ما يبقوش موجودين مع النساء ولا يبصصوا كده ولا يبصصوا كده يعني انت هتلاقي بغيتك زي ما كنت مع ال- الوحشين هتلاقي نفسك كده مع الحلوين وما وكمان انا عايز احذر الاخوه انه ما يروحش يقول ايه يقول طب انا هروح بقى ادعوهم اصحابي اللي كانوا معايا زمان لان انت اصلا ضعيف فلما تروح يغلبك عايز انت تطلع بعيد عنهم الاول ابعد خالص لحد ما انت تنشف وبعدين تبقى ايه تبقى تروح لهم تكلمهم والا فهتلاقيه هو يجرك ل- لما كنت عليه وده حصل كتير يروح يقعد معاهم تاني يقول لك انا عايز ادعوهم الى الله هم يدعونه الى الشيطان فيستجيب لهم ويرجع ينتكس تاني زي ما زي ما كان عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ بيقول انت اتفقت معانا ان احنا هنتحدث عن سيره الصحابي ما هو بقى الدرس اللي فات كان له اثره ان الصحابي خد الدرس كله احنا قلنا هنقعد ربع ساعه بس فقلنا يبقى ضمنا كده يعني حتى لو ممكن واحنا ماشيين نعمل فاصل درس كده نقول الدرس الجاي صحابي مش الوابل الصيد مش ممكن كده اه ممكن زي ال- زي ما كنا بنعمل في حلوان كده ان شاء الله ماشي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيقول لي علاج كثره النوم والفتور عن العباده هو في الحقيقه كثره النوم من اسباب الايه من اسباب الفتور لانه من اسباب الفتور ايه ال- من اسباب مرض القلب من اكبر اسباب مرض القلب الفضول الفضول اللي هو الشيء الزائد يعني فضول النوم فضول النظر فضول المخالطه فضول الكلام فضول الاكل والشرب طيب نعمل ايه في الموضوع ده الغزالي رحمه الله في الاحياء بيقول لك على خطه كده تقلل شيئا فشيئا يعني مثلا الواحد بياكل له مثلا خمس ست سبع ترغيفه كل وجبه كل سبع ترغيفه الا لقمه وانا بره بقول لل- لبعض الاخوه يعني ال- ال- الاكل والعيش ده بتاكل عيش يعني قال لي هو ده عيش ده اسبرين فكل سبع ترغيفه الا لقمه بس حافظ على كده شويه شويه هتلاقيهم بقوا كام يبقى سبع ترغيفه الا لقمتين سبع ترغيفه الا ربع سبع ترغيفه الا نص وبعدين يبقوا سته هتلاقي لحد ما تلاقي نفسك ايه واحده واحده هتلاقي نفسك ب- بقيت تتعود انك تاكل ما يسكن ما يسكن الجوع لا ما يسكن الشهوه بس في هو احنا ليه بناكل كتير لان عند هو انت بتشبع انا هقول لك على حاجه لو انت قاعد بتاكل وبعدين جه حد خبط عليك محتاجك ضروري دلوقتي تعمل ايه بقى لسه واكل لقمتين ثلاثه بس يا دوبك بتروح واخد بعضك وقايم ولما بتقوم وترجع بتلاقي نفسك مش جعان بقى خلاص انا عامل ايه سكتت طب ازاي سكت ده انا ده انا كنت داخل دلوقتي بتخانق معاهم ومش قاعد على بعضي حطوا الاكل ايه اللي سكنك لان هو في الحقيقه هو ده قدر الجوع طب انا كنت هقعد اكمل تاني ده اسمه قدر الشهوه عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم خيرك جاب على هذا القدر اولا بس ده له همم قال بحسب ابن ادم له قيمات يقمن صلبه هو ده الغرض من الاكل مش الغرض من الاكل ان ان زي ما بقول لك ايه احنا احنا بناكل عشان نعيش مش بنعيش عشان ناكل الشاعر بيقول ليه الاكل نحن نعيش لناكله ده غلط ولا لا انما الانسان ياكل على قدر ما يبقيه حيا فيبقى دايما خفيف ويعي وإذا وإذا فرغت المعدة نبتت الحكمة قال ال- آه، الجنيد رحمه الله كان يقول أبو سليمان الدراني كان يقول كيف يطمع أحدكم أن يشعر بلذة المناجاة وبين ظهره وبطنه مخلاه يعني عايز أرفع إيدي وأدعو انا اقرا النهارده عن سلمه بن كهيل دخل بعد العشاء فضل يدعي لحد الفجر ازاي بقى تقدر تقول لي اي انسان يحس انه بملل حتى ضهري وجعني ايدي وجعتني عايز انزلها ايه اللي شغله لا مش هقول سلمه بن كهيل بقى ده انا هقول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انه في يوم عرفه جمع بين الظهر والعصر وقصرهما ليه تيجي تقرا كده في الفقه يقول لك إيه؟ ليتفرغ للدعاء لا يعني انا هفضل ادعي من الساعه 12 الظهر لخمسة المغرب وقف عليه الصلاه والسلام يدعو واجتهد في الدعاء لدرجه ان بعض الروايات بتقول فجاء بازاره تحت ابطه واني لارى اضطراب عضله ذراعه جاب الازار وراح حطه عليه الصلاه والسلام ايه تحت ابطه واجتهد في الدعاء لحد ما ايه كانه عليه الصلاه والسلام من من جهده في الدعاء كانت يرى عضلة ذراعي عليه الصلاة والسلام تتحرك من جهده ومد يده طول الوقت ده حتى بعض أهل العلم يعني أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول وهذا أمر لا يطيقه إلا النبي عليه الصلاة والسلام قل من الناس بقى اللي ممكن يعمل العملة دي إنما طب ده ده ده ده جه منين؟ القلب حاضر هو عروة بن الزبير اتقطعت رجله ازاي؟ رضي الله عنه تعرف عروة بن الزبير اتقطعت رجله وهو بيصلي مش هو قال لهم إذا صليت فأمدوا رجلي فاقطعوها ده بالمنشار يعني هتفضل تنشر انتوا عارفين العظم ده لما تشوف الدكتور بتاع العظام تلاقي العده بتاعته زي عده النجار هتلاقي فيها شاكوش وتلاقي فيها مسامير وتلاقي فيها منشار وتلاقي فيها لان العظم ده حاجه قويه جدا فده هيقعد ويتنشر بالشكل ده هو يقول لك فما ان ما قالش اه ليه؟ قلبه منجمع على فكره واحده القلب ده بيتشتت بحاجات منها النظر منها الكلام منها السمع منها الاكل والشرب المعده بتشتت القلب لكن إذا انجمع لا ترى ملكا قط خلقه الله عز وجل هو أحكم في رعيته وأمضى أمرا من القلب مش القلب هو الملك البدن مفيش ملك خلقه الله أبدا يمضي كلامه في رعيته زي ما القلب بيمضي كلامه في رعيته يقول للرجل ما تحسيش وانتهينا ما تحسش يجمع الأعصاب إلى موضع واحد يبقى يجمع الأعصاب يركز في حاجة واحدة يركز في حاجة واحدة فعشان كده النوم من اسباب من اسباب الفطور طيب نعمل ايه زي ما قلت لك كده تقلل شيئا فشيئا لحد ما تصل الى الدرجه المطلوبه لا نقول بقى اللي هو ال ال الرياضات الصوفيه اللي هي على غير السنه الرياضات اهل السنه في الاكل بعض الصوفيه ابن الجوزي بيقول كان بيوزن الاكل كل يوم ياخد له 8 كيلو مثلا ده بس اللي باكله بيقول فرأيته قد فتر عن الصلاة حتى صلى قاعدا فقلت يا مسكين القيام في الصلاة واجب فرض طب بتقعد ليه من كتر تعبه ما هو بياكل ما فيش وانت عشان كده تلاقي بعضهم يقول لك انا وانا قاعد لقيت سيدنا الحسين داخل عليا ماشي يا عم يوم يعدي له يومين يقول لك وانا قاعد لقيت سيدنا النبي دخل عليا وشفت ك... ورأيته عيانا وكلمته وقال لي الأحكام بتاع إزاي الكلام ده وهذه حياة برزخية لو نزل فيها أعظم البشر نزل تحت سنتها ولا لا البرزخ حاجة والدنيا حاجة طب ده اللي حصل له إيه اللي حصل له من كتر الجوع وال... والحاجات دي انحلت تلافيف عقلي فبقى بيشوف حاجات هي مش موجودة صحيح ولا لا واحيانا يضحك عليه الشيطان زي ما قال رجل لشيخ الاسلام ابن تيميه اني لا اجد كل يوم في بيتي مائده ابن تيميه قال له اترى احدا اترى شيئا في حاجه كده بتشوفها غريبه قال لا لا ارى شيئا قال له لا ابدا قال له لا ارى شيئا الا انني ارى كلبا اسودا يطوف حول بيتي قال هو الشيطان يجيب لك اكل كل يوم ويقول لك انت من اولياء الله الصالحين على ما أنت فيه من قلة العمل وال... عشان كده سيدنا أبو سليمان الدراني قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى حتى حتى ترونه من الكتاب والسنة فأخبر الشافعي بذلك فقال قصر أبو سليمان قصر في الكلمتين دول قال لهم أن نقول إيه قال إذا رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء كمان يعني فلا تصدقوه حتى ترون موضعه من الكتاب او السنه فالقصد ان احنا بن... ان انت بتاكل برضه مش ما بتاكلش وقد اكل النبي عليه الصلاه والسلام وكانت تعجبه من الشاة ذراعها ولا لا يعني المساله لكن فرق بين برضه في ناس بتفهم مثلا ترجمه سفيان الثوري يقول لك سفيان الثوري كان اكولا ما تسيبنا ناكل ما كانش اكولا وانما كان ياكل الراقي من الطعام في ناس كده في بعض الاخوه انت تخش على البيت عايز اي اكله بسرعه تروح جايب بيضتين تحطهم في الطبق اتسلقوا خلاص في بعض الناس ما يقدرش يبقى جعان وما يعملش كده يحطهم يتسلقوا ولازم يروح حاطط حته سمنه ويقليهم ولازم يجيب زيتون ما فيش حاجه اسمها مخلل من الترشي اللي احنا بناكله ده لازم يبقى زيتون هو كده يا اما ما اكلش ما استنى لحد ما يحضر الاكل اللي... فسفيان الثوري كان بياكل الاكل الراقي ياكل اللحم وياكل السمن وياكل ال... الكلام ده انما ان يكون اكلا ده مش, مش الظن به بيقولوا هل التوفيق له اسباب ينبغي للمرء ان يعمل بها اما هو محض نعمه الله عز وجل هو محض نعمه الله عز وجل بس في عندنا حاجات اسمها حال ومقام مش كده في شيء جبلي جبلك الله عز وجل عليه من الخير انت بقى بتنميه بتنميه ازاي ده كسبي اللي هو الحال بقى مش كده لو تدومون عندي على الحال التي انتم عليها ده كسبي بتكس... يعني واحد هو موجود في اتربى طلع صادق عايز ينمي الصدق يمارس الصدق ولا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديق او كده فالموضوع ان هو محض نعمه من الله عز وجل التوفيق حلو كده ثم انت تنميه تجتلب التوفيق كيف تجتلب التوفيق بارضاء الموفق لك سبحانه ان انا ارضيه قال بعض السلف اروا الله من انفسكم خيرا فاذا اريته من نفسك خيرا جج... ج... جبر تقصيرك قام عبد من النوم قام عبد الى الصلاه فنام فلما سجد نام قال الله عز وجل اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه بس هو أرى الله من نفسه هو عايز ينام بس غالب نفسه أول ما سجد وتراخت مفاصله نام فتصدق الله عز وجل إن العبد إذا سافر أو مرض قال الله عز وجل اكتبوا ما كان يعمل عبدي وهو صحيح مقيم يجبر التقصير عندك سبحانه وتعالى ولا ترى أفضل من الإخلاص نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص نص ساعة خلصت الأخ بيقول بيقول آه جزاك الله خير بيقول أنا في حيرة واضطراب كلما تذكرت موضوع القدر فما العلاج وهل هذا علامة سوء في الطريق في طريق طلب العلم السؤال الثاني بيقول المشوار بعيد للوصول إلى هنا فهل أفضل الاقتصار على سماع هذه الدروس عن طريق الهاتف بدلا من زحمة المواصلات والاختلاط طيب موضوع القدر احنا بصوا يا اخوانا احنا, احنا كلنا طلبنا العلم غلط الا ما رحم الله عز وجل منا اللي هو هينفذ القواعد العتيقه اللي انا هقول لك عليها دي كان الغلام إذا نشأ ألزمه أبوه بحفظ القرآن والعبادة يروح الكتاب ويلزم العباد المساجد زمان كانت عامرة المساجد دي هي كل حاجة على فكرة المساجد دي كل حاجة في الإسلام فكانت عامرة فيها كل شيء منه بقى العباد في طائفة كده منقطعة للعبادة كان يأتي الناس المتمولة أصحاب الأموال ويمسك واحد يفرغه أنت عابد لك كده في العبودية ودراسة السلوك والتربية والمشي ده أنا هصرف عليك وعلى عيالك وأنت اقعد اعبد ربنا وكان يتقرب إلى الله زلفى بهذا العمل صفوان بن أبي سليم ده كان بيصلي في اليوم والليلة 700 ركعة راح محمد بن المنكدر قال له اقعد أنا أصرف عليك تخليك فيما أنت عليه وكان يجلس مع عياله فيقول من مثلي أنفق على صفوان بن أبي سليم ده أنا يعني أنا مبسوط جدا إن أنا بأنفق على هذا الرجل تعرفين يا إخواننا لما فحروا قبره بعد ما مات عشان يدخلوا واحد عليه ولقوا جمجمة فيها علامة الصلاة في العظم فتعجب الناس فضلوا ماسكينها كده ويقلبوها في جمجمة فيها علامة صلاة معقولة ده لا يتجاوز اللحم يعني فكان رجل موجود فقال تدرون قبر من هذا صفوان بن أبي سليم العالم دي كنت تخش المسجد تشوف بقى اللي بيصلي عدل تقعد بس عايز يعني تقعد بس تشوفه بيصلي ازاي كيف يتعامل وجوه اذا رايتها جلي قلبك يوم الغلام يقعد كده وهو صغير يتعلم يتعبد ويشوف العباد ويتعبد ويشوف العباد يمكث على هذا عشرين سنة ثم يبدأ أبوه يقول له اطلب بقى العلم فلما يطلب العلم يتقي الله عز وجل لا يطلع لك بقى واحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر ولا البخاري فيه حاجات موضوعه ولا هتلاقيه خايف قال بعضهم اردت ان اذكر فلانا بضعف فمكثت سنتين عشان اقول بس فلان ده ضعيف وضعيف الحديث دي مش معناه ان دينه ضعيف ده ما بيحفظش مثلا بس ومع ذلك قال قعدت سنتين عشان اقول الكلمه دي الناس خايفه من ربنا عبد الرحمن بن ابي حاتم اللي هو ابن ابي حاتم الرازي الامام الكبير ابنه امام ايضا صاحب الجرح والتعديل قاعد في الطلب ب... مع الطلبه بيمليهم كتاب الجرح والتعديل هو الجرح والتعديل دوت لاصحاب الحديث وكده ده نصيحه للنبي ولا لا عليه الصلاه والسلام لاني بقول له ان في واحد كذاب هنا ولا قال رجل لعبد الله بن المبارك تغتاب الناس تقول ده ضعيف وده صحيح الا تخشى ان يكون ها ان يكون هؤلاء خصمائك يوم القيامه فقال لي أن يكون هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله خصمي يقول لما لم تذب عني الكذب إذ علمت تاخد بالك يعني العلم ده علم ثابت زي ما قلت لك كده لأصحاب الحديث الرواة النقل مش نفضل شغالين على بعض نضعف بعض المهم يعني فعبد الرحمن بن أبي حاتم ماسك الكتاب كده وقاعد يملي الطلبة حديث فلان فيه فلان وفيه ضعف أبي سألت أبي حديث كتاب الجرح والتعديل تعرفوه فدخل عليه رجل وقال يا ابن أبي حاتم لقد أتيت الآن من عند يحيى بن معين فحدثته فقال والله إنا لنتحدث عن أقوام حطت رحالهم في الجنة منذ مائة سنة فأخذ ابن أبي حاتم يبكي حتى سقط الكتاب من يده مع أنه بيعمل صح لكن أول ما يذكر له الآخرة يخاف يا ترى اهو دي النشأة بقى دي, دي التنشئة السليمة فاحنا مش هنقول 20 سنة ولا حاجة لكن لازم تاخد قسط من العبودية يوم ينجلي الباطن تلاقي اللي جوه ده غسل اتمسح لما تغرس فيه الدين ينزل بقى على ايه على على نظافة من جملة بقى الحاجات اللي احنا ما اتعلمناهاش ان لازم بين يدي العلم تعظيم ربنا سبحانه وتعالى شيخنا بيقول لما رجعت من من السعودية بعد ما طلبت العلم وكده قلت لمشايخي انا راجع بقى خلاص فبعض مشايخي قال له هتدرس ايه يا ابني لما ترجع قال له هدرس فقه يا شيخنا قال له خد بالك فإن الفقه يحتاج إلى تقوى بس لو تخاف من ربنا وانت بتدرس الفقه القفال الشاشي الشافعي كان يجلس بين الناس ده بيتكلم في اصوله وبتاع حاجات كده ما بيتكلمش عن الاخره يعني بيقولوا هو بيكلمنا في الاصول والقواعد والفقه يقوم يسرح كده يقول يلاقوه سرح كده ثم يقول لو يعلم الناس ما يعد لهم في الاخره لعملوا له اعمالا ثم لا يزال يبكي حتى يفض المجلس يفضل يبكي لحد ما يقوم قايم بقى مروح ده طب وانت بتدرس لنا اصول فقه ودماغك فين وقلبك فين اهي دي دي النشأة تنشئة الإنسان كده فتقوم تطلع تخاف من ربنا سبحانه وتعالى تدري تدرس عظمة الله عز وجل لا سيما قبل ما تخش في باب العقائد ده بالذات بقى ده آكد لأن في دراسة القضاء والقدر أيها الإخوة موضع مظلم مكتوب عليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون في إجابات في عقيدة القدر بتبقى الإجابة مالكش دعوة والزم حدك والزم قدرك تبقى الإجابة كده ليه ده يخش الجنة وليه ده يخش النار وليه ما هداش الناس كلها انت مالك انت خليك في نفسك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا طب الكلام ده عليه إجابة أيوة عليه إجابة طب امال احنا بنقول لك خليك في نفسك ليه لأن لا مخي ولا مخك سيدركها فلما تفكر في هنا هتنقطع ويؤثر ذلك على دينك سيدنا موسى لما كلم ربنا قال يبقى الكلام زي الرؤية فقال ربي قال إني أنظر إليك فربنا ضرب له مثال قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فس- فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا تعرف سفيان الثوري عمل ايه في الآية دي هو بيفسرها عمل صباعه ده كده يشبه بيه الجبل يعني وجيب صباعه الصغير ده وعمل كده بص الجبل بقى ايه بقى سوى الأرض وكما يقول ابن القيم رحمه الله ما معناه لقد تجلى للجبل من غير غضب ده مش غضبان عليه ولا حاجة فكيف إذا غضب عشان كده سيدنا موسى بقى أول ما أفاق قال له إيه سبحانك تبت ولا مش هسأل تاني ده ففي حاجات أنت ما تقدرش كأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لسيدنا موسى ده أنا طوعت جسدك أن يستطيع أن يتحمل سماعي وانا اكلمك واحدثك ده انت بقيت في حاجه تانية بقيت حاجه تانية زي ما يوم القيامه الناس هيبقوا حاجه تانية عشان يقدروا ينظروا الى الله عز وجل والا فالاصل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق بصره من خلقه الله يت... انت انت عارف انت بتكلم مين لما تتعلم الحتة دي بقى تعرف ان في مواضع ألزم فيها حدي ما اتكلمش أبدا ولذلك زكى الله عز وجل موقف رسول الله بين يديه في معراجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع لموضع ما حدش وقف فيه قبل كده فقام بين يدي الله عز وجل فزكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى زكى الله أدبه لما يبقى واقف في حته زي كده وتحدث الله عز وجل اي حد يعمل ايه؟ يتطلع اما اشوف كده مش كده؟ انما عليه الصلاه والسلام وقفوني هنا زي ما انا هنا باصص هنا لا لا ما زاغ البصر يعني ما عملش كده زاغ بص يمين وشمال وما طغى ما تجاوز حده زي ما هو كده فزكاه الله عز وجل في أدبه فعشان كده كان لازم يدرس تدرس الربوبية جيدا والقدر من الربوبية بس لازم تدرس الربوبية جيدا اللي هو اللي هو ان شاء الله سياتي في في الموضوع بقى النعم الله عز وجل ان ازاي الائمه تجول افكارهم في النعم عشان كده تعرف بين يدي من تقوم وتصلي ومن تتحدث عنه يوم ينخلع ذلك على قلبك قال سعيد بن المسيب لا يقولن أحد للمسجد مسيجد ما كان لله عظم حتى كلمة ما تقوليش زاوية سعيد المسيب عايز يقولك كده ما تقولش زاوية ما تقولش المسيجد تصغره لا لا ده بيت ربنا يبقى عظيم تقول مسجد وقع في قلوبهم الكلام ده ازاي من التنشئة انه نشأ كده فكان لازم ندرس ده الاول قبل ما ندخل في باب القدر لما تدخل في باب القدر بقى تعرف انك انت تتفكر في افعال الله في خلقه وقدرته على خلقه ولا تعلل افعاله كلها في حاجه ممكن اقول ان ايه ليه وعشان ايه وازاي و- وكده وفي حاجات عبد تسكت وهناك امور الله عز وجل يتعبد بها العباد آه، بانك ما تلاقيلهاش حل يعني زي ما بقول لك كده راجل استحمى ومات تلاقي الفقهاء يقول لك يجب عليك تغسله طب ده لسه مستحمي يقوم يكتب العلماء في ال- في وجوب الغسل الاغسال الواجبه يكتب لك ايه وغسل الميت وبعدين بين قوسين تعبدا يعني ايه تعبدا يعني ما اعرفش ليه بس هو ربنا امرنا خلاص فيخ فيختبر الله عز وجل منك ايه استسلامك وانقيادك خدت بالك فعشان كده الموضوع ده محتاج ان انت تعظم الله عز وجل لا تنظر في مسألة الكلام بقى ليه وعشان ايه ده ما يبقاش كده تنظر في تصاريفي تصريفي ل- ل- لملكه سبحانه وتعالى ولا تنظر الى ولا تعلل آه، افعاله سبحانه وتعالى المشوار بعيد والله انا انا شخصيا اقول لك حاجة لو انا حد قال لي احضر لي انا مش هاجي خلاص خد الخمس دقايق حكايه الخمس دقايق دي يا عم عبد الله انتحار مين؟ مين زين المهدي؟ انا ما- ما اعرفش حكايه اللي انتحروا دول صراحه انتحرت ليه يعني؟ يأس من اليأس انت عارف انت ممكن يدخل لك الياس ليه والقنوط والبتاع ده لانك بتحط مناخيرك في تصاريف القدر وايه وليه وبكره هيبقى ايه وبعده هيبقى ايه طب ودي بقى دي خبر ده احنا كده ده دي بقى مأزق لا يمكن يا عم انت عبد عبد عارف يعني ايه عبد قلت لك قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر كل التدابير اخذها صح كل الاسباب قعد بقى في الغار جم الناس طلعوا فوق قال له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا قال له خلاص ربنا ي- ينجينا ازاي اهو كده كنا بنقول في مسجد ال- مسجد الهدايه رحمه الله عليه كل اللي حواليا ماتوا كنا بنقول ان في عقيده اسمها عقيده كذلك عارفها يعني آه، قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا الإجابة إيه كذلك كذلك يعني إيه أنت مش هتدرك هتبقى إزاي وهو دي تربية الله عز وجل لخلقه إن يبلغهم لحتة مخه يقف كل الحسابات ضربت طب هيبقى ازاي مالكش دعوة اسكت انت بقى خالص وانظر كيف سيصرف الله الامر شوف ح- شوف هتمشي ازاي بقى انظر بقى لبديع توحيده وقهره اقعد بقى اتفرج واستمتع مش كده ولا لا انما انت لما حملت على عاتقك انت ضعيف ما هو فلما ده الجبل بنقول لك خر أبقى انا هستحمل مش هستحمل حاجه وعلى كل حال ده كلام ممكن يبقى مشكك فيه يعني ممكن يبقى كلام مفبرك في جمله ما فبرك يعني لكن على كل حال الانتحار ده حرام لا يجوز وقتل النفس من الكبائر ونسال الله عز وجل ان يعفو عنا وعنهم جميعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عايز يطبع بعض الكتب وبيقول ده ممكن يبقى من زكاة المال الجواب لا عشان زكاة المال تحتاط فيها لنفسك ربنا سبحانه وتعالى لما جاء بالزكاة لم يدخل فيها نبيا صح؟ حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام إنما صنف الأصناف هو سبحانه وتعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والعلماء في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية هم صح كده؟ خلاص محدش بيتدخل في الموضوع ده كلام العلماء بقى في ابن السبيل ده الأحناف يقول لك في ال- وفي سبيل الله الأحناف يقول لك في سبيل الله كل عمل فاضل في سبيل الله فيتخرج عليه فتوى من يفتي ان ايه ممكن تطبع كتاب من زكاة المال لأنه ده في سبيل الله إنما كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره وقد اضطرد كتاب الله عز وجل على أن قوله في سبيل الله فيه يعني في القرآن لا يكون إلا في الجهاد مش في مش في أشياء أخرى وإلا فإحنا لو قلنا التعريف بتاع الأحناف يبقى كل اللي فاتوا في سبيل الله مش كده ولا لا ما كله عمل بر ومعروف فلذلك أنت عايز تطبعهم اطبعهم من من مال آه، بعيد عن عن الزكاة طيب نشوف ان شاء الله نشوف بيقول كيف نواجه المد الزائد من التبرج والسفور في الشوارع والمترو الآن هو في تبرج زيادة ولا هدايا زيادة شايفين ايه في تبرج زيادة مفيش حجاب زيادة طب والله لا صح محدش شايف ان في حجاب زياده ما انا شايف كده ليه اصلي انا شايف ان في هدايه بس ممكن يكون بس ممكن يكون في الغوايه شويه تشغيب ماشي طب اهو ما تقول لي طيب ما تقف جنبي انا قاعد اواجه كل دول لوحدي الشغالين بيقول لك اهو ان دلوقتي النساء الكبار بيقولوا ده احنا كنا زمان 10 الا شرب دلوقتي بقى في نقاب كتير قوي وفي خمار كتير قوي وفي انا شايف ان في ما هو بس هي المشكله لا لا انا عايز اجي لك بقى للجامعه انا جاي لك الجامعه أهو. انا داخل اهو من البوابه دلوقتي هي القضيه دي بقى ان احنا بنقول ايه بقى بصوا يا اخوانا الهدايه اكثر صدقني ما انا جاي لك في الجامعه وانا لسه ما دخلتش الباب انا داخل في الجامعه اهو استناني استنى عند اول مدرج على ايدك اليمين انا ما انا هقول لك في عموما لا الدنيا مش كده انا شايف ان الدنيا بتمشي لهدايه ولوثوق في الله عز وجل وليه شايف كده وسبحان الله الواحد مش عارف ايه يعني ليه بس زي ما بقول لك انت بتقف عند حته تلاقي ايه هدايه وتوفيق بقى من الله عز وجل امال ايه الموضوع الموضوع يبقى فيه مواضع اماكن هي كده فمش هتلاقي فيها الا كده يعني هو من زمان وهي الجامعه بي بي بي بيحاول ي... وهي الجامعه الان زي ال- الستينات مثلا لا طبعا أ- اقول لهم بقى حضرتك قول لهم بقى ده صحيح صح عم الحاج هو بيقول لك انا كنت في الستينات في الجامعه كان ما كانتش زي دلوقتي انتوا دلوقتي عندكم بقت الجامعه حاجه رائعه صحيح لا بجد اهو ما ما هو انت عشان شايف كده اصل هو اصل هو كان انا هقول لك بس ال... هو في مواضع اصل انت انت مش واخد بالك من نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك انك تلاقي في الجامعه دي تلاقي في الجامعات الالتزام اصل الجامعات دي كان نشوءها اصلا نشوءها اصلا لترويج ال- ال- الدماغ الغربيه هنا كان نشوء عشان كده فعشان كده تلاقي ال ال ومزحمه بقى الازهر لان كان زمان ما كانش في حد عنده إلا مهندس يطلع من الازهر يخش كده السبيل كده يروح الكتاب يحفظ القران كله ويخش الازهر وبعدين بقى ان شاء الله تطير في الفضاء بعد كده فبيبقى عنده الوضع ده في الاول عشان كده تلاقيه حتى مهما شذ وند تلاقيه يرجع يعني آه، الحاجه اللي ما بيقولهاش العلمانيون عن طه حسين ايه بعضهم ذكرها انه قال انا رايته يطوف بالبيت ويبكي ويقول ايغفر الله لي اقول ربنا يغفر لي ويبكي يقول فقلت له يا استاذ طه ما قلته في كتابك ال- الشعر الجاهلي قلته او قيل لك قال قيل لي فده ايه اللي بيخليه يبكي وبتاع لان النشأة المصحف صادم قال بعض السلف علم ولدك القرآن ثم القرآن يدله على كل خير بس هو بيفضل يزاحم عارف قاسم امين في اخر حياته قال انا ما كنتش اقصد كده لما لقى ال- العمليه بقى- طب و- وتركب بقى على موضوع الايه بروز المراه تبرج المراه والاختلاط انا ما كنتش انا ما, أنا ما كنتش اقصد كل ده انا كنت اقصد بند بس هي العمليه وسعت مني ما كنتش اقصد كده فانا عايز اقول لك ان هو ده اللي كانوا عايزين يمنعوه انك تطلع بقى من بدري بدري ما عندكش ايه مفيش النشأة دي فالجامعات دي شأت من أول ما جه بقى رفعت تطاول ال- ال- الباب دوت بعض الإخوة اقترح إن ممكن نقعد نعمل فيه مجلس ولا حاجة نتكلم فيه لعل يكون إنه لما جه وأدخل بقى الألسن وكده كانت مزاحمة للأزهر ابتداء عشان يبقى فيه حاجة تانية حد بيروحها فأنت لما تلاقي فيها النهاردة حجاب قول الحمد لله لأن هو ما كانش دي نشأتها أصلا زي ما أنت بتشوف الأزهر كده لما تلاقي فيه سنة تقول الحمد لله لأن ده كان مبني أصلا كصرح شيعي رافضي فاطمي مش كده ولا لأ؟ فعشان كده الوضع مش زي الاول ال- الحاجه الثانيه اللي انا عايز اكلمك فيها بقى ان احنا بقينا نشوف الوحش لاننا بنعصي ربنا الصراحه الحديث القدسي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها انا عايز اعرف يعني ايه كنت سمعه الذي يسمع به قال اهل العلم لا يسمع لا اسمعه الا ما يرضيني توفيق انه بقى ما ايه انا يمكن لعلي حكيت ال- الكلام ده لبعض الاخوه بعض مشايخنا جاي لي جزاه الله خيرا ساعه ما ساعه ما عقدت وبعدين وانا ماشي بوصله فماشيين في وسط ال- محطه حلوان بقى البياعين وال- والشرايط والاغاني والكلام ده فانا مع الزحمه والهيصه وفي اغاني فبصيت للشيخ كده والله يا اخوان والله ده حصل لقيته قاعد ي... أ- لا ده لقيته قاعد بيسمع مع شريط شغال هو ايه ده يا شيخنا قران شغال قلت لا اله الا الله احنا ماشيين بنسمع غنى و- وهيصه وشتيمه وزعيق وهو سامع ايه هو ده كنت سامعاه بعض اهل العلم يقول لك انا بسال شيخي بقول له الفتن كترت قال له فين الفتن دي يا ابني أنا مش شايف حاجه مش ما لانه ال- ال- انما انما الموضوع هي مساله ايه؟ مساله ان احنا آه، يعني في الحقيقه برضو دي بيخليك دايما تبص على ال- يعني تحس ان عينيك شايفه دايما الايه؟ ال- الشيء السيء. الحاجه الثالثه النظره السوداويه الدائمه، يعني واحد نازل من بيتهم في دماغه ان المجتمع فسد ورحنا في 60 سلام. فده نازل عايز يقرر الموضوع ده بقى، يعني هو بقت فكره في دماغه ونازل يقررها. فيقول لك المجتمع فاسد، مفيش دين. يا عم في دين لا مفيش دين اه يا عم والله في والمصحف في دين هو عايز يقرر ده فكل ما يشوف حاجه يقول لك آه، يقول لك عليها كده فعشان كده انا يعني انا ارى ان الموضوع ده وعلى كل حال حتى لو كان فيه هنعمل ايه؟ طبعا تغض بصرك بقى وتتوب الى الله عز وجل وت و... انما بقى مش احنا ال... ال... ده دلوقتي بقوا الاخوه بيناقشوا المسائل الفقهيه على النت مع نساء ما تخلناش بقى نقول ونتكلم ونفضحكم صح ولا لا المجموعه الفلانيه مش عارف فيها ايه وده يخش آه، ما تقولون في هل الوضوء شراط يقول لك اه الوضوء ليه شرائط لا يا ام عبد الرحمن ما فيهوش شرايط تقول له لا والله يا ابو محمد فيه وقاعدين يبعتوا لبعض طب نتقابل بقى وانا اقول لك شرايط الوضوء كلها وتفاجأ تلاقي بيحصل حاجات من دي ده بيحصل ده موجود احنا اللي عندنا الخلل ولا لا انما الحمد لله لا زال الله يغرس لهذا الدين غرسا بيده ينشئهم على طاعته ده هي موضوع حمل الديانة ووجود الدين وده حجة الله على عباده يجعلها الله عز وجل بفئة لا تغلب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال, لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيه؟ ظاهرين لا يضرهم من خذل هو ده بيتخذل ما بيضروش برضه ظاهر ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك فأبشروا وأملوا ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين